الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كل عام وأنتم بخير وأسأل الله جل جلاله أن يكشف الغمة عن جميع الأمة بودي أيها الإخوة أن أستفتح هذه الحلقة بقول ربنا جل جلاله وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب إخوتي أسأل الله جل جلاله أن ينجي بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الأمان في دورنا اللهم ادرأ عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يبغونها عوجا اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تنشر ربوع الأمان وظلال الرحمة والعافية على بلادنا وبلاد المسلمين يا حي يا قيوم إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله كم قلنا أيها المسلمون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كم قلنا إن الله يقول لكم أيها المسلمون ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كم قلنا يا إخواننا أيها المسلمون الموحدون الطيبون أهل السنة المتبعون إن إن الله جل جلاله مالك القوى والقدر بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ليست القضية بأي بيد أحد إنما بيد الملك جل جلاله فمن سعى في رضا الملك سبحانه أصلح الله له الأحوال ودبر له ومن فكر أن تدبيره ورؤيته ورغبته وهواه وشهوته وإم و و و واغتر بقوته و فإن الله يكله إلى نفسه فلا ينفعه شيء من ذلك كم قلنا أيها المسلمون أصلحوا ما بينكم وبين الله ليصلح الله لكم الحياة تقربوا إلى الله واطلبوا منه وأحسنوا به الظن أصلحوا أخلاقكم وأصلحوا أعمالكم وتقربوا إلى الله بحسن نياتكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فإن هذا الواقع لن يصلحه شيء إلا طاعة الله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسير على شريعة الإسلام كما أمر قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون اللهم اهد شباب المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم ادفع عن بلادنا الفتن اللهم ادرأ عن بلادنا وبلاد المسلمين جميعا الأذى يا حي يا قيوم ثم إنا في المدارج ونحن في منزلة البصيرة اللهم ارزقنا بصيرة نرى بها الحق حقا ونتبعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل البصيرة ما يخلصك من الحيرة وهي على ثلاث درجات أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يخاف عواقبها شفت بقى العواقب الله حين أتبعه وأسير على شريعته لا أخاف العواقب فالعواقب بيد الملك القاهر القادر وهو القاهر فوق عباده القهار سبحانه وتعالى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها لا يخاف عواقبها فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة والدرجة الثانية أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل لما تشوف ربنا هدى ده وأضل ده من يهده, لل- من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لما تشوف ربنا هدى ده وأضل ده لما تشوف ربنا هدى ده وأضل ده ترى إصابة العدل الله الحكم العدل لا يظلم مثقال ذرة الله العدل لا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة كن على يقين إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وفي تلوين أقسامه رعاية البر سبحان الملك تلوين أقسام الهداية هداية ذكر ابن القيم أنها عشر درجات عشر مراتب الهداية هي دي تلوين أقسام الهداية فبداية من هداية التكليم سيدنا موسى مرورا بهداية الوحي والإلهام, والإلهام والتحديث إلى ما وصلنا البيان العام والبيان الخاص الهداية الخاصة هي دي آخر حاجة وقفنا عليها قبل الحج لما تكلمنا في المراد منزلة المراد أن يعصم الله العبد من الجفاء اضطرارا يبقى واحد عايز يبعد من ربنا وربنا يلمه ويعصمه وكل ما يشت كده ربنا يجيبه أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات ربنا ينغص عليه شهواته فيخليه على طول يقول يا رب احتمال ما كانش هيقول يا رب مش احتمال ده اكيد ما كانش هيقول يا رب الا بكده ثم المرتبة الجديدة اليوم مرتبة الإسماع سبحان الله العظيم الإسماع قال ربنا جل جلاله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولكن ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يبقى أصل الخير فين اسمع طيب اسمع كده الآيات دي من الأول قالوا لك بتاع الدي في دي مش عارفين يشغلوه عشان يسمعونا قرآن هنعمل ايه بقى ربنا يهديهم كنا زمان دايما نقول آه، لما نروح درس في ونلاقي اول ما نقعد في الجامع ونبدا الدرس الميكروفون يخرفش ويقطع و فانهم يعني الناس بتوع الافراح والاغاني بيقعد يدوج دماغنا ساعه قبليها الو الو نجري بعض التجارب وتبقى الأص... لكن لما نيجي عند القران وعند الدين ما نلاقيش اصوات هو ده الموضوع برضه الشاهد الشاهد انا قصدي آه، ربنا يهدي بتوع الكنترول كلهم على بعضهم ويتوب عليهم قولوا امين امين يقول الله جل جلاله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين الله يخاطب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له انت حزين انهم بيكذبوك ما تحزنش لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا اصبر على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين جاءتك قصص موسى وهود وم... وكل الأنبياء الذين كذبوا وأوذوا الشاهد وإن كان كبر عليك إعراضهم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان حزين جدا لدرجة ان ربنا قال له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني أنت هتموت نفسك من الأسف حزين ومتألم إن يعني قاعد يفكر ليل ونهار الناس دول ما بيؤمنوش ليه الناس دول ما بيسلموش ليه الناس دول ما بيستجيبوش ليه فربنا بيقول وإن كان كبر عليك إعراضهم أنت مستكبر قوي إن الناس دول معرضين ومش عايزين يسمعوا فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية عمل يقول لك ادينا آية هات لنا آية هات لنا آية احفر الأرض بقى هات لهم آيات اعمل سلم اطلع السماء هات لهم آيات اسمع اسمع ربنا بيقول ايه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون الله هي دي إنما يستجيب الذين إيه يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما يستجيب الذين يسمعون ده الشاهد يبقى مرتبة الإسماع ان ربنا جل جلاله يخليك تسمع ان لما يبقى انسان يسمع يبقى دي بداية الهداية عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن اهل النار وقالوا لو كنا ها نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير لو كنا نسمع هي دي قضية السماع عشان كده ربنا بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم ودان آلة السمع موجودة بس ما بيسمعوش لذلك عدم السماع ده مش قضية ان هو أصم يعني ودانه مسدودة لا ده ما بيسمعش سماع القلب ازاي دي قال الله جل جلاله أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يبقى ما بيسمعش لأنه طبع على قلبه حين يطبع الله على القلب ما يسمعكش وكتير جدا تلاحظ بوضوح ان بعض الناس ما بيسمعكش ومش عايز يسمعك ومش هيسمعك ليه مفيش فايده وده اللي بيخلينا نرى تألم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اوعى تزهق من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا النبي كان متألم جدا ازاي الناس دول مش ما بيستجيبوش له بقى ده كلام يعترض عليه أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لا ربنا بيقول له بيقول لسيدنا النبي انهم مش سامعينك اصلا انما يستجيب الذين يسمعون عشان كده الايه اللي انا عشت فيها في الفتره الاخيره لكن قبل اليومين دول الوقت في ايه جديده اللي قبليها كانت الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري هو الذكر بيتشاف في غطاء عن ذكري فلما يبقى العين في غطاء عن ذكر الله لا يستطيعون سمع ما يقدرش يسمع طب بس واحدة واحدة انت فوتت في غطاء عن ذكري يعني ايه غطاء عن ذكري اه ده ديك مناسبة لموقفنا قوي في غطاء عن ذكري ان هو عينيه اعمتها الاسباب غطتها الاسباب فلم يرى قدر الله عينيه غطتها الغرور بقوته او بارادته او بامكانياته او بطاقته او بعقله او ب هو شاف النعم اللي ربنا انعم بها عليه انها منه زي قارون لما قال انما اوتيته على علم عندي ما شافش اهو ده عينه في غطاء عن ذكر الله نسي ان في ربنا اللي اداله ده واللي مكنه من ده واللي اعانه على ده واللي يسر له ده واللي دبر له ده فلما كانت عينه في غطاء عن ذكر الله كانوا لا يستطيعون سمعه ما ي... مش هيسمعك مش ما يقدرش يسمع مش قادر يسمع حاجة تكسر عنده اللي هو بيتكلم فيه واللي هو مقتنع بيه الشاهد مرتبة الإسماع من المراتب المهمة جدا جدا جدا في قضية الهداية ولذلك الداعية ال اللي عايز تنجح دعوته ويصل إلى القلوب لازم يشيل موانع السمع موانع السمع عشان الناس تسمع عشان يقدر يسمع لكن لا يستطيع إزالة بعض هذه الموانع إلا الله إلا الله جل جلاله قال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله تجيب له هداية منين ده من يهديه من بعد الله مين يقدر يهديه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هنا في الآية اللي معانا يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ربنا لا يظلم أحدا فالناس دول لو فيهم خير كان ربنا سمعهم وعشان كده الآية دي بتقول لك أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن الآية دي بتقول إن ربنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون هما ما يسمعوش ده أول الآية إيه إن شر الدواب عند الله الذي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يبقى هؤلاء ليس فيهم خير فلم يسمعهم ولو ربنا سمعهم لتولوا وهم معرضون وقال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور سبحان الله العظيم إن الله يسمع من يشاء اللهم اجعلنا ممن يسمع فيتعظ ويعتبر ويعمل يا رب اللهم إنا نسألك أن تسمعنا الخير يا رب يا رب يا رب أكرمنا بأن نسمع الحق ونعمل به يا رب يا رب ارزقنا التجرد والإخلاص واجعلنا ممن أردت له أن يسمع فيعمل يا رب يا رب يا رب هذا الإسماع إسماع خاص ابن القيم يقول إيه وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ فإن ذلك حاصل لهم وقيمت عليهم الحجة مش, مش ممكن ربنا يعذبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم فيبقى سمعوا فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم لكن ذاك سماع الحجة والتبليغ ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب يبقى سماع الآذان ده سماع الحجة والتبليغ لكن سماع القلوب هو سماع الهداية هم سمعوا بودانهم يعني مش دول طرش ما بيسمعوش لا دول سميعة بيسمعوا قوي لكن الكلام ما وصلش لقلوبهم ليه طبع عليها بذنوبهم اسمع الآية تاني أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يبقى مع الذنوب والمعاصي يصبح القلب أصم لا يسمع صمم القلوب دي من عقوبات الذنوب والمعاصي من تراكم الذنوب والمعاصي انها تغطي القلب ما يسمعش سبحان الله العظيم ذلك ابن القيم بيقول ايه فان الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن ونسبة أخرى إلى القلب وتعلق بهما فسماع اللفظ الصوت الصوت سماع الصوت فسماع اللفظ حظ الأذن وسماع الحقيقة حظ القلب انه يسمع مجرد كلام سمع صوت ده واصل لودانه لكن انه يسمع حقيقة الكلام معناه ومقصوده ده حظ القلب فانه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب واثبت لهم سماع الالفاظ الذي هو حظ الاذن في قوله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه يبقى استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم عشان كده بنقول إن ناس كتير قوي لو سمعوا لو قلوبهم سمعت أكيد ربنا يهديهم متأكد يقينا انه بس لو سمح لقلبه انه يسمع لو فتح قلبه للسماع يهتدي لكن هو قافل قلبه قافل قلبه لهوى لشهوة لأسباب أخرى الله يعلمها وقفلة القلب دي هي اللي حرمته من الخير كله هذا السماع سماع الأذن لا يفيد السامع إلا لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكن الحجة منه أما مقصود السماع وثمرة السماع والمطلوب من السماع لا يحصل له مع لهو القلب وغفلته وإعراضه بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ومنهم من يستمع إليك فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم يبقوا قاعدين عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولاهية قلوبهم بعد ما يخرج من عند سيدنا النبي يقول لل- للذين أوتوا العلم هو كان بيقول ايه هو كان بيتكلم في ايه هو قال ايه ودي ممكن تكون عقوبة قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا قال الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين صرف الله قلوبهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف القلب ان ربنا يصرف القلب عن سماع الحق صرف القلب دي من العقوبات الخطيرة جدا جدا جدا كنا بنقول في الحج اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة تابع لنا بين الحج والعمرة يسر لنا الحج والعمرة ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة تقبل اللهم منا الحج والعمرة كنا بنقول في الحج اوعى تفكر ان فلوسك اللي جابتك هنا لا ده ربنا جل جلاله الذي قذف في قلبك حب الحج والعمرة والسعي في الحج والعمرة في ناس ربنا صرف قلوبهم عن الموضوع ده عنده فلوس اكتر منك 100 مرة ويقدر يجيب تأشيرة ويقدر يكون من أهل مكة أصلا يقدر يكون لكن هو مش عايز مصروف صرف الله قلوبهم ففي بعض الناس كده تلاقي ربنا صرفوا عن الحق مصروف عن الحق مشغول بحاجة تانية الصرف هذه عقوبة الصرف دي صرف القلوب ان يبقى القلب مش مهتم بقضية الدين مصروف عنها تلاقيه ما عنده فلوس كتير وربنا صرفه عن قضية الانفاق في سبيل الله تلاقيه مثلا آه، عنده آه، يعني خير كتير وربنا صرفه عن استعمال هذا الخير في طاعة الله سبحانه وتعالى تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صرف ذهنه تماما عن قضية مساجد عن قضية مصاحف عن قضية آه، ذكر عن قضية مصروف الصرف فكذلك صرف الأذن عن السماع يبقى قاعد بيسمع قال لي كده ولد من الأولاد بتيجي معانا في دروس تربية الأولاد ولد من الأولاد قال لي أحيانا بغلط الغلطة وأروح البيت ويقعدوا يكلموني ويوعظوني وكلهم بيتكلموا وأنا بفكر في مصيبة جديدة هعملها مش سامع أي حاجة من اللي هم بيقولوه تماما هي دي يستطيعها كل إنسان انك انت تبقى قاعد قدام حد وهو بيتكلم وعمال يتكلم وانت باصص له وصوته اعلى من اي حاجه حواليك ومش سامع منه ولا كلمه قاعد تفكر بعد ما يخلص انت هتقول ايه مشكله كبيره لذلك آه السماع تعالوا آه، نشوف قضية السماع في منزلة من منازل السائرين اسمها منزلة السماع ابن القيم يقول ايه وقد امر الله به في كتابه واثنى على اهله واخبر ان البشرى لهم فقال واتقوا الله واسمعوا وقال واسمعوا وأطيعوا وقال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق جعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم وعدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يبقى اللي فيه خير ربنا يسمعه اللي فيه خير ربنا يسمعه واللي ربنا ما يسمعوش يبقى دليل ان ما فيهش خير واخبر عن اعدائه انهم هجروا السماع ونهوا عنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فالسماع اسمع بقى اسمع اسمع فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه وكم في القرآن من قوله أفلا يسمعون أفلا يسمعون قال سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فالسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه وهو رائده وجليسه ووزيره ولكن الشأن كل الشأن في المسموع عمالين نقول اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع الموضوع هتسمع ايه هتسمع ايه الشأن كل الشأن في المسموع ولكن الشأن كل الشأن في المسموع وفيه وقع خبط الناس وغلط الناس نسمع ايه الحق حقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا حبا وبغضا فالسماع حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه السماء حادي يحدو بكل واحد أنا نفسي يعني أعرفكم حادي يعني إيه لأن دايما نتكلم عن حادي وسائق وإن آيات الرجاء حادي وآيات الخوف سائق حادي عارفين لما حد ينشد برضو بفكرنا نجيب حتة إنشاد بسيطة كده المرة الجاية بس لو هيشغلوا لنا الدي في دي ولا نجيب دي في دي معانا ما يجراش حاجة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم من حد بينشد انشاد حقيقي بقى ها انشاد الشعر انشاد حقيقي الانشاد ده لما تكون الدواب الجمال بالذات ماشيه او حتى انت وانت شغال ها ما- ماشيه الدواب ماشيه فالحادي بينشد فهي ماشيه على وتيره الحادي ها إيه- يقوم الحادي ايه يعلي الصوت شويه تعلى معاه يزود السرعه شويه سرعه الكلام ي- تزيد يعلي اكتر تزيد اكتر زي هو ده الحادي فلذلك السماع حادي بيقود بيقود يقود يقود يقود وكل ما تعلي يعلي يعلي يعلي كل ما تمشي يمشي وهكذا السماع حادي يحدو بالقلب طلبا وهربا حبا وبغضا يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه وأصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله يعني سبحان الله العظيم احيانا نقعد نسمع قران انا بحب اسمع قران وبحب اسمع قران من الاصوات الحلوه اللي هو يعني بي ايه زي ما قلت كده ان ان الراجل آه كنت بسمع عبد الباسط من يومين ثلاثه خمسه اربعه آه آه وهو بيقرا آه وهو بيقرا ايه كان بيقرا آه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم او ال- ال- الايات اللي في السياق ده ف ال ال ا- ارتفاع الصوت ونزوله و آه، و- والوقفه والقطعه وال والهمسه يعني هو ده فعلا حادي بس المهم اللي بيسمع بيسمعها ازاي في اللي بيسمع بيسمع بمزاج وفي اللي بيسمع بيسمع بعلم وفهم وإدراك ووعي منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته فعلا يحصل فتح تسمع المنشاوي في في ال- في الحته بتاعت لما بيقرا قرآن سبحان الله العظيم لما بيقرا في قول الله سبحانه وتعالى آه، ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين احنا دايما نقراها ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فالشاهد ان لما تسمع صح بيحصل فتح اخر في المسموع غير الفتح الاولاني بتاع القراءه عشان كده فعلا فاكرين انتوا الحلقات بتاعت رمضان اللي كانت اسمها ايه ليت أني فعلا قلت أنا عايز المسلمين يسمعوا قرآن اسمعوا كلام ربنا اسمع واسمع تاني واسمع تالت واسمع عشرة واسمع عشرين واسمع مية اسمع واسمع واسمع سبحان الله العظيم يعني لما اجي اسمع في في ايات سياق الحج كل احنا بقى معلش كنا في عايشين في الحج ففي سياق ايات الحج وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم لما تسمعها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا تحس بمعاني اخر مختلفه اسمع تاني منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره قال الله أسمع به وأبصر لا سورة الكهف أسمع به وأبصر سبحان الله ولا في مريم به سبحانه وتعالى آه في سورة في سورة ايه الحديث القدسي فبي يسمع وبي يبصر لكن الآية في آية الآية أسمع به وأبصر سبحان الله الشاهد ايه ان في ناس تسمع بالله يعني بتوفيق الله لا يسمع بغيره بإعانة الله بتسديد الله بتيسير الله بنعمة الله بفضل الله بتوفيق الله بكرم الله بعون الله وهذا أعلى سماع وأصح من كل أحد أعلى سماع وأصح والكلام مفيش يبقى أنا أستغفر الله وأتوب إليه يقول مفيش آية بتقول كده لكن طيب أنا هطلعها والكلام في السماع أيها الإخوة مدحا وذما يحتاج إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه والباعث عليه وثمرته وغايته هو ده الكلام الكلام لما نقول عايزين نسمع وإن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله إن شاء الله ربنا وقدر يوم السبت القادم هسمعكم أسمعكم قرآن أسمعكم كلام ربنا وممكن أسمعكم شعر وممكن اسمعكم كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس اسمع فلذلك الكلام عن السماع يحتاج الى ادراك المسموع حقيقته سببه الباعث عليه ثمرته غايته بهذه الفصول الثلاثة يتحرر امر السماع ويتميز النافع عنه والضار النافع منه والضار والحق والباطل والممدوح والمذموم ولذلك وأجل الكلام في هذه المسألة إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إن شاء ربنا وقدر إخوتي أنا أحبكم في الله لكن الواجب في خلال هذا الأسبوع احنا دايما بنقول ان الواجب من منهجنا في السير إلى الله غير الواجب الثاني اللي هو قراءة جزء من القرآن كل يوم صلاة 11 ركعة بالليل كثرة الذكر الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات والكلمتان الحبيبتان ده الواجب الدائم آه، على مدار العمر ما نبطلوش خالص لكن الواجب الخاص في المنهج انك تدرب ودنك على انها توصل لقلبك عايزين الاسبوع ده كده اسمع وبعدين اقفل كده وحس ها سمعت هم استعدوا انهم يقفلوا اشتغل يا ال بقول ان تدرب ودنك على انها تسمع يعني آآ آآ اسمع شغل آية قرآن خمس آيات قرآن كده وبعدين وقف وقول ها ايه اثر الايات دي في قلبك وصلت ولا لسه طب آه، اقفل واسمع تاني كده اسمع تاني كده قول لنفسك اسمع تاني اسمعي تاني يا نفس ها وروح سمع نفسك تاني شوف الايات دي بتحدوك كده ها؟ يعني انت بتطلع معاها كده ها ها ها طالع مع الايات ولا ولا القلب نايم لسه رائد ما امشي اسمع الواجب في خلال الاسبوع ده انك تتدرب على سماع الحق وترى اثر الحق في قلبك اتدرب تدريب حقيقي على انك تسمع وتسمع بتركيز دماغك تسمع وعينيك تسمع الامام الشافعي بيقول ايه اني لاسمع بالمساله لم أكن سمعتها من قبل فأود لو أن كل جسمي آذان حتى يستمتع كما استمتعت أذني اتعلم ان الودن تستمتع تستمتع ولما الودن تستمتع يستمتع القلب يستمتع العقل تستمتع كلك اخوتي انا احبكم في الله واسال الله جل جلاله أن يرزقنا سماع الحق والعمل به وأن يكشف الغمة عن جميع الأمة وأن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يهدي آه، وأن يهدي المسلمين أجمعين وأن يرزقنا فعل الصواب والعون عليه يا حي يا قيوم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين